انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
بيقول عليا كذاب كل ده عشان ما قلتلوش كلام يزعله بيقولوا عليا أنانية كل ده عشان ناجحة في شغلك
بيقولوا عليا مغرورة يمكن عشان واثقة في نفسك بيقولوا عليا بخيلة كل ده عشان بتصرفي على قد إمكانياتك بين صفة وعكسها شعرة في برنامج حاجة تانية هنتكلم عن كل صفة وعكسها استنوني أنا ياسمين الشيخ في برنامج حاجة تانية على راديو تسعينات اف ام
حاجة تانية مع ياسمين الشيخ كل يوم خميس الساعة 6 على تسعينات اف ام
يا مساء الخير عليكم مستمعين راديو تسعينات FM انا ياسمين الشيخ وانتوا بتسمعوا اولى حلقات برنامج حاجة تانية كلنا جوانا صفات كتير وعكسها بس الفكرة فيك انت ازاي هتوازن ما بينهم عشان كده صفاتك عندنا على الميزان حاجة تانية موضوعنا النهاردة عن الحيرة والتردد هستنى اتصالاتكم على رقم 01000 427 894 واستنى رسايلكم على صفحة الفيسبوك راديو تسعينات FM ب hashtag حاجة تانية وتجاوبولنا على سؤال الحلقة وتقولوا لنا تفتكروا الشخص الذكي هو اللي بيختار هو اللي بيحتار وهو بي- بياخد قراره ولا هو بيحسم قراره بسرعة في مثل شهير عندنا بيقول عايز تحيره خيره تفتكروا كام مرة في اليوم بيعدي علينا موضوع الحيرة مش بتكلم عن الحيرة ان احنا هناكل ايه النهاردة ولا هنلبس ايه النهاردة بتكلم عن الحيرة في القرارات المصيرية اللي لازم تاخد فيها قرار وعلى الأغلب بيكون القرار ده لازم يكون بسرعة زي مثلا لو خيرتك ما بين تاخد 3000 جنيه كل شهر مدى الحياة ولا تاخد 500 ألف جنيه مرة واحدة تاخد حاجة قليلة بس دايمة ومضمونة ولا تاخد حاجة كتيرة ومنقطعة لو انت مستقر ماديا فتقريبا كده معرفناش نحيرك كفاية طيب تفتكر لو جالك اتنين position في شركتين واحد position محترم بس المرتب قليل وال position التاني يعني هيبقى فوقك ناس أصغر سن وأقل خبرة بس المرتب كبير احترت ولا لسه؟ طيب تعالي نحيرك لو جالك عريسين فيهم المواصفات اللي انت عايزاها بس في واحد انت بتحبيه وواحد تاني مش بتحبيه اللي مش بتحبيه معاه فلوس واللي حبيب القلب لسه بيدور على الفلوس هتختاري مين؟ طيب لو انت طالب وعندك كليتين ومش عارف تختار عندك كلية زي طب والاسم الكبير ولا تختار الكلية اللي تخليك تتوظف في وظيفة وتجيب لك فلوس كتير كل المواقف دي عدت علينا كلنا أو لسه هتعدي دايما الحيرة اللي بتصيبنا بتخلينا في حيرة ما بين قلبنا وعقلنا ما بين الضمير والمصالح ما بين المبادئ والعادات قولولنا احترتوا ولا لسه بنفكركم إن إحنا مستنيين اتصالاتكم على 01000 427 894 وعشان نطمنكم في موضوع الحيرة وعشان اللي جاي حاجة تانية خالص استنونا بعد الفاصل مع أبو محتار
ياللي انت محتار في الحياة مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال اوقات تكشر وشها وتبوظ وفي ثانية تضحك للا يجوز ده لقى طريقه ده في السكة تاه كله يغني على ليلى فتح عينيك قبل ما تضحك عليك اصلك انت اللي سايق وسعادتك دي بايديك لا تصدق ضحكها ها ها ها ها ولا تبكي في حزنها ياللي انت محتار في الحياه مش فاهم اللي مخبياه واللي فهمها زمان عنها قال الدنيا كل يوم بحال هنا يبان بسيط لو هتأمن له وراه مشيت لو مرة خدني سيره يوم يصير دي الفرحة اسمه ونصيب ما تخليهاش تمشي قبل ما تتعاش وتقول في يوم خسارة ازاي ما حسبتهاش انت اللي تقول لها ها ها ها ها العبي غيرها يا حياه
قبل الفاصل حيرناكم شوية وجي وقت السؤال الحلقة نرد عليه في حكمة بتقول استعان بيها الداعية الإسلامي مصطفى حسني في كتابه عيش اللحظة الحكمة كانت بتقول إن الأذكياء هم الذين يحتارون أما السطحيون لا يحتارون تفتكروا كان قصده إيه؟ القصد هنا إن الشخص الذكي دايما بيفكر وبيحلل الظروف اللي حواليه وإيه اللي يناسبه وإيه اللي يختار منه لكن الشخص السطحي هو بينجر ورا القطيع عايز يقلد وخلاص الناس بتسافر طب انت هتسافر اه انا مسافر ليه اصل هما بيسافروا الناس هتتجوز انت هتتجوز ليه اصل هما بيتجوزوا الناس بتعمل ماستر هتعمل ماستر ليه الناس بتعمل ماستر هو ما بيفكرش هو محتاج ايه ولا عايز ايه هو ماشي بيقلد وخلاص م- ما بيديش نفسه فرصة ان هو يفكر ولا يحتار اصلا هو مش عايز يشغل مخه هو مريح مخه وحطه في ال comfort zone كمان هو كمل آه، بجملة بتقول إن اللي بيتسرع ويشتري حاجة مش عايزها هيحتاج بكرة يبيع حاجة هو عايزها عشان كده الشخص الذكي هو اللي بيحتار ما تقلقش لما تحتار لأن الحيرة هي فك يعني مرحلة كلنا بنعدي عليها وده طبيعي بس الفكرة إن أنت تاخد بالك الحيرة دي هتطول قد إيه الفكرة كلها في الوقت في جريدة الرياض كان في مقولة بتقول في الفلسفة تعد الحيرة والتشتت أرقى مستويات الإبداع والتفكير عشان كده الدراسات أثبتت إن الأشخاص الأقل تشتت وحيرة هم الأقل إبداع فبالتالي دايما بتلاقي الناس ال marketing دايما بتلاقيهم محتارين ما بين فكرتين دايما بيقارن دايما بيدور مش بيريح نفسه وبيستسهل وبيختار اللي قدامه على طول وعشان كده بتلاقي ال creativity عندهم عالية جدا خليك عارف إن الحيرة هي سبب مهم في تطوير ذاتك الناس اللي بتحتار زي بالظبط كده اللي بيروح الجيم طيب معانا اتصال هنقول الو
الو مساء الخير مساء النور تعرف بيكي آه، انا معاكي نهال الاول انا عايزه اقول لك موضوع الحلقه حلو قوي ولذيذ وشيق ميرسي يا نهال آه، ربنا وانتي بتقوليه يخليكي بطريقه لذيذه قوي يعني السؤال برضو لما اتسال على ال- على الفيسبوك انا شفته وجاوبت عليه ي- آم، يمكن مهم.
ما كناش فاهمين قد ايه انت هتدخلي الموضوع بطريقه لذيذه كده وه... وفهمنا معنى سؤالك واحنا هنحاول برافو نطمنكم عليكي.
بس ان الحيرة امر طبيعي وكلنا هنعدي عليها فمحدش يتخض يعني دايما بنتهم الناس ونقول عليه ده فلان محتار ده فلان مش عارف يقرر مع ان ده امر طبيعي وعادي قولي لنا برافو رايك في عليكي، سؤال الموضوع الحلقه حلو قوي. آه لا الموضوع لذيذ قوي برافو عليكي فعلا و... وفعلا هو الحيرة موضوع صعب جدا فعلا في اوقات انت بتبقي مش عارفة تاخدي فيها قرار اه آه، في اغلب مم.
الاوقات فعلا الحد الذكي بيبقى او اللماح اللي لامم خيوط الدنيا والحياة ومطلع بيبقى عنده سرعة ان هو ياخد قرار آه ف وفعلا زي ما انت قلتي اوقات ان الحيرة بتبقى من علامات الذكاء يعني هي فعلا سلاح ذو حدين يعني فشابوه ده ليكي صحيح.
بجد ربنا يخليكي يا نهال كملي معانا باقي البرنامج ونتمنى باقي الحلقه تعجبك يا رب ان شاء الله الف مبروك على البرنامج واضح ان هو هيبقى برنامج حلو يكسر الدنيا ان شاء الله ميرسي يا نهال على ذوقك شكرا ماشي.
شكراً على وعفواً.
اتصالك.
bye bye
نكمل موضوعنا كنا بنتكلم عن الحيرة كنا بنقول إن الشخص اللي بيحتار بالظبط زي اللي بيروح الجيم انت بتروح الجيم عشان تعمل عضلات الشخص اللي بيحتار ده طول الوقت بيفكر ومشغل مخه ومدرب نفسه مشغل كل خلايا عقله ان هو ياخد القرار الصح فبالتالي ساعات بيبقى اسرع شوية من اللي غيره الحيرة خليها دايما تطمنك هي مش حاجة وحشة ولا حاجة بتسحبك لورا بما اننا اتفقنا ان الحيرة اللي بيقابلها على طول هو الابداع والتطور تعالوا نحتار تاني بس قبلها أفكركم إن إحنا مستنيين اتصالاتكم على 01427 في كتاب لدكتور الطب النفسي عبد الله السبيعي هو أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة الملك سعود بالرياض الكتاب بتاعه كان بيتكلم عن الطريق إلى النجاح فبما إني قلت لكم هحيركم فأكيد جايبين كلام مناقض شوية للي إحنا قلناه كان في جملة في الكتاب شدتني جدا بتقول الأشخاص الناجحون يتخ... يتخذون قراراتهم بسرعة ويغيرونها ببطء أما الأشخاص الفاشلون يتخذون قراراتهم ببطء ويغيرونها بسرعة طبعا دلوقتي كلامنا بدأ يبان إن هو متناقض مع اللي قلناه كنا لسه بنقول إن الشخص المحتار هو شخص ذكي هو شخص مبدع فازاي يبقى ناجح وبياخد قراراته بسرعة وبيغيرها ببطء بصوا كلامنا مش متناقض خالص ولكن هديكم مثال يبسط الموضوع دلوقتي انت لو جاي لك شغل في شركتين sorry جاي لك شغل في شركة والشركة اديتك offer ان انت ترد على ال offer ده خلال 3 ايام الشخص الذكي هو اللي هيرد قبل الثلاث ايام كمان ما يخلصوا سواء كان بالقبول او بالرفض لكن تعالى للشخص الفاشل ده ممكن يكلموه بعد تالت يوم يقول لهم لا انا لسه محتاج وقت عشان اقرر هي الفكرة كلها هنا في فرق ما بين حيرة إن أنت تبقى ذكي وفي فرق ما بين إن أنت تبقى تت- متردد مع الفاشلين هي الفكرة كلها في ال timer ما بين الحيرة ودوامة التردد هو ال timer اللي أنت هتحطه لنفسك deadline يعني أنت اللي بتحدد لنفسك إمتى المفروض لازم تاخد قرار حالا ولا إمتى معاك وقت محدش هياخد موقفك ولا حد هيجي يقولك آه يلا بقى أنت مقررتش ليه خليك دايما عارف إن أنت اللي عارف عارف ظروفك وعارف إمتى لازم تاخد القرار التردد دوامة لو انت دخلتها خليك عارف ان انت صعب تطلع منها وعلى الأغلب بيبقى سببها ان احنا خايفين من نظرة المجتمع وتلخيصا للجملة دي خد قرارك بسرعة بس في الوقت المناسب ليك فالأشخاص الناجحون بيتخذون قراراتهم بسرعة بالسرعة اللي تناسبهم يا جماعة يعني لو انت هيناسبك لو هما مش حاطينلك deadline ان انت لازم تاخد قرار انت لازم تبقى عارف امتى ال deadline اللي تحطه لنفسك ما تسيبش الوقت مفتوح معاك عشان ما يقلبش من حيرة لتردد وما نعرفش نخرج منها ما تخافش تختار خاف لما ترضى بالواقع وتسلم ليه وتدخل في ال comfort zone عشان اللي جاي حاجة تانية خالص استنونا بعد الفاصل عمرو دياب تحيرك
تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني منورة وسكرة توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني منورة وسكرة توديك دنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني دي بالنسبة لي جنة فتح بابها نعمة قطر جابها ولازمني أستنى دي بالنسبة لي جنة فتح بابها نعمة قطر جابها ولازمني أستنى قريبة وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها دي فرحتي وسعادتي صاحبتي ما عنديش حيلة من غيرها وماليش خير إلا فيها قريبة وطيبة يا سبحان اللي جابها في وقتها وعوضني بيها دي فرحتي وصاحبتي ما عنديش حيلة من غيرها وماليش خير إلا فيها بالنسبة لي جنة فتح بابها بعمل قدر جابها ورزقني أسبابها دي بالنسبة لي جنة فتح بابها بعمل قدر جابها ورزقني أسبابها دي بالنسبة لي جنة فتح بابها نعم القدر جابها ورزقني أسبابها دي بالنسبة لي جنة فتح بابها نعم القدر جابها ورزقني أسبابها بالنسبة لي جنة فتح بابها نعم القدر جابها ورزقني أسبابها دي بالنسبة لي جنة فتح بابها نعم القمر جابها ورزقني أسبابها بالنسبة لي جنة فتح بابها نعم القمر جابها ورزقني أسبابها بالنسبة لي جنة فتح بابها نعم القمر جابها ورزقني
قبل الفاصل قلنا التردد دوامة وصعب تخرج منها عشان نساعدكم هنقول لكم على أربع فلاتر علماء النفس أقروا إن أي إنسان بياخد قرار في حياته القرار بيعدي على أربع فلاتر بس من غير ما ياخد باله أول حاجة معانا هي العقيدة سواء كنت مسلم أو مسيحي تاني حاجة القيم القيم اللي تربيت عليها والمبادئ تالت حاجة الواقع اللي حواليك والظروف المحاوطة بيك رابع حاجة المشاعر يعني أقول لكم على مثال الشغل مثلا في شركة لو واحد عايز يسافر بره أول حاجة هيفكر فيها هل الشغل ده بيتعارض مع ديني أو بيتعارض مع القيم بتاعتي والتربية ولا بيتعارض مع الواقع يعني ورقك جاهز باسبورك جاهز ولا انت مشاعرك ميالة ليه ولا لأ يعني انت حاسس ان السفرية دي انت حاببها تروحها ولا لأ الل- الأربع فلاتر دول بيساعدوك إن أنت تختار قرار أسرع وتطمن بنفسك وتشوف المشكلة فين كتير مننا لما بيكون في دوامة التردد وتسأله أنت ليه مش مقررتش لحد دلوقتي تلاقيه بيقولك أنا مش عارف مش عارف المشكلة فين بالظبط وتلاقيه متلخبط لما تفكر في الار- الأربع فلاتر دول وتطبقهم على المثال يعني مثلا لو واحد عايز يسافر بره بس المشكلة عنده في الواقع الواقع إن أهله محتاجينه وأهله ناس تعبانة فبيبدأ يفكر هي المشكلة فين ال- العقبة فين اللي عنده عنده في الواقع فبيبدأ يفكر في حل إن هو مثلا يتواصل معاهم بتليفون أو يبدأ يدور على حل المشكلة بفيديو كول في ناس بالنسبة لها ده هيبقى كافي وهيطمنها ناس تانية مش هيطمنوا لده فالأربع فلاتر دور هيساعدوك جدا إن أنت تحسم خطواتك من التردد وتحسم أمرك وتاخد قرارك بسرعة عشان اللي جاي حاجة تانية خالص استنونا بعد الفاصل أنغام أساميك الكتيرة
روحي يا عيني قلبي اللي بيحيني أيامي وسنيني أنادي عليك بإيه طب أقول لك يا وحشني ولا أقول يا معيشني قول لي حبيبي وغششني ساعدني هيجرى إيه يا دي الحيرة بأساميك الكتيرة بناديك بيها أنا بلاقيها اللي في عمري الدم اللي بيجري في قلبي من سنين طب اقول يا مفرحني ولا اقول لك يا جارحني معلش يا حبيبي سامحني نسيتنا انا بمين أساميك الكتيرة بناديك بيها أنا بلاقيها أجمل من بعضيها يا دي الخيرة بأساميك الكتيرة بناديك بيها بلاقيها أجمل من بعضيها
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل قبل الفاصل اتكلمنا عن ال- على المراحل اللي بيعدي عليها الإنسان عشان ياخد قراره وهما الأربع فلاتر دلوقتي جه وقت نقرا رسايلكم على سؤال الحلقة معانا أحمد خالد ك- كاتب بيقول اللي بيحتار لأنه بيقدر يحلل الموقف ويطلعوا أكتر ويطلعوا أكتر من حل وبيكون محي... محتار في فكرة اختيار الحل الأمثل لأن كل حل ليه وليه عواقبه وهنا بيوقف الشخص على حساب حياته أو, أو, أو الأولويات والأهم في المهم لحد ما يوصل للاختيار الأقل خطر بسنت بتقول أعتقد الذكاء هنا مش في القرارات السريعة أو التردد لكن في القدرة على فهم الوضع بشكل كامل واختيار الحل الأمثل بناء على كل المتاح والموقف اللي الشخص فيه سواء ده كان بيحتاج لوقت في التفكير أو لأ وأنا تقريبا رأيي متفق مع بسنت شوية ناني نو بتقول أعتقد إن اتخاذ القرار الصح بسرعة ده في- فيه سرعة بديهة وذكاء وإنك تكون لماح ومش متردد يعني أقصد بتعرف تفكر بسرعة بس برضو لازم تعرف انت ململم الخيوط الموضوع مش بتضرب قراره خلاص بالظبط هو ده اللي احنا قلنا عليه ان ال- الشخص الذكي بيشوف الظروف اللي حواليه وبيشوف ايه الدنيا عشان يقرر مش بي مش آه، مش زي الشخص السطحي زي ما قلنا ان هو بيتبع اللي حواليه وخلاص مي بكري بتقول اعتقد ان السرعه في اتخاذ القرار مش دايما بتكون ذكاء لان في قرارات مهمه لازم نتأنى في اتخاذها ونعمل حساب فيها نعمل حساب جميع الجوانب المحيطه والنتائج المترتبه على اتخاذ القرار دايما الشخص المتسرع بيندم اكتر من المتأني في اتخاذ قراراته أعتقد بقى إن الذكاء هنا هو المسؤول عن دراسة القرار بحكمة لاتخاذ القرار السليم بالظبط هي الفكرة كلها إن أنت طول ما أنت بتحتار فأنت في حتة كويسة أنت مش مسلم دماغك ومقعد دماغك في ال comfort zone ومريحها عندنا نادر سامي مش لازم عشان ذكي يبقى ياخد قرار سريع وارد وارد ان هو ي- يفضل يحسب خطواته كتير ويقع في حيرة لكن الشخص الذكي هو الشخص اللي بيقدر يقدر كل مشكلة وتوابعها محمد بيقول اللي بيتأنى في قراره وبي- وبيكون قراره صائب بيكون ليه وجهة نظر قوية داليا الشخص الذكي دايما في الحياة هو أكتر حد بيتعب وأحيانا بيخسر أشخاص أو فرص بسبب ذكائه ده صحيح بس آه، لو شخص ذكي أعتقد هيبقى قادر إن هو يشوف الظروف والتوابع اللي حواليه دلوقتي جه ميعاد ان احنا نقول لكم ازاي ما تقعوش في دوامه التردد وتتخلصوا منه في خطوات علماء النفس حطوها عشان يساعدوك ان انت تاخد قرار بشكل اسرع وما تقعش في دوامه التردد اول حاجه ان انت يفضل ان انت تاخد القرار ده الصبح لانك بتبقى لسه صاحي لسه مفوق شارب قهوتك عقلك لسه مستنفذ من افكار طول اليوم full power يعني بس ده مش معناه ان انت لو جالك آه، قرار المفروض تاخده بالليل هتقول لا هم قالوا ان القرار الصبح هو يفضل يا جماعة ان هو يبقى الصبح تاني خطوة معانا هو بتقول ما ندم من استخار وما خاب من استشار كلنا عارفين الاستخارة بس الاستخارة مش للجواز بس عشان نرفض بها العريس عشان احنا ساعات بننسى الاستخارة في الحتة دي بس الاستخارة في كل جوانب حياتنا اللي بنحتار فيها وما خاب من استشار اختار حد من بيئتك يكون من حواليك نفس المنتاليتي بتاعتك نفس العقلية يكون آه، حواليك ونفس ظروفك كده بحيث ان انت لما تحكي له الموضوع يقدر يفيدك وخليك دايما عارف ان اللي جوه الموضوع غير اللي بره الموضوع انت جوه الموضوع بيبقى م- يعني دماغنا مسحولة في ال- كل حاجة بنفكر فيها في الموقف اللي بره الموضوع ممكن يقدر يشوف الموضوع بفكرة تانية من طريقة تانية يعمل لك هايلايت على حاجة معينة انت مش واخد بالك منها بس دايما بس دايما خليك فاكر ان الشخص ده مش هياخد القرار نيابة عنك تالت خطوة معانا إن أنت تجمع معلومات يعني تخيل لو جايلك عرض في شغل كده أوفر في شركة شركتين مع بعض وصاحبك جاي بيقولك هو أنت لسه ما قررتش ما كفاية تجميع معلومات أنت كده هتشتت نفسك بالعكس تماما تجميع المعلومات هيطمنك إنك واخد قرار صح وهيوصلك لأن أنت تطمن أنت حسبتها إزاي هيوصلك لرقم أربعة معانا وهو توقع الأسوأ لما تدور كل المعلومات وتحسبها صح هتلاقي نفسك حتى في أسوأ الظروف اللي هتقع فيها حاسبها صح يوم ما هتقع عارف انت ازاي هتطلع منها وازاي هتعرف تقف تاني فخليك دايما عارف ان تجميع المعلومات بيساعدك مش بيشتتك المقارنة اللي انت بتعملها دايما بتديك بوش لقدام دايما بتطمنك خليك عارف ان انت طول ما انت محضر ومجمع ورقك ومجهزه هو انت دايما مطمن نفسك انك على الاقل وأسوأ الأمور أنت عملت اللي عليك وحتى لو حصلت أسوأ الأمور منك هو أنت عارف كمان إزاي هتتعامل معاها وإزاي تتخطاها معانا بقى رقم خمسة وده الأخير بيقولك إن أنت تفصل وتشتت تركيزك بمعنى إيه؟ إن أنا لازم أريح كتير مننا لما بيقابلوا مشكلة ممكن نفضل نفكر فيها ال 24 ساعة في ال 24 ساعة لازم ناخد قرار أنا لازم أخد قرار حالا مع إن القرارات والحيرة مش بتبقى كده يا جماعة انا لازم افصل تخيل كده مخك كان قاعد مريح على الكنبه في ال comfort zone بتاعته وبعدين فجاه خدته رحت حطيته في الغساله حرفيا مخك جاله ارتجاج كل خلايا مخك شغاله كل خلايا مخك بتفكر فجاه مخك كله شغال فانت لازم تفصل عشان تبدا تشوف الموضوع من زاويه تانية تفصل بأي طريقة شوف أنت بتحب تفصل إزاي كل واحد عارف مفتاح نفسه في حد ممكن يتفرج على فيلم في حد تاني ممكن يسمع أغنية بيحبها في حد بالنسبة له الصلاة والذكر ده بالنسبة له هو اللي بيخليه يشتت ذهنه في ناس تاني بتحب المديتيشن وتحب انها تشرب مثلا حاجة سخنة في البلكونة حد تاني ينزل يقابل صاحبه ويتمشى ايا كان الطريقة اللي انت بتفكر بيها المهم انت عارف فين مفتاحك وخليك عارف ان انت اول ما ترجع من الفصلة اللي انت عملتها لنفسك دي انت هتشوف الامور من زاوية تانية هتشوف الامور من زاوية تانية خالص يعني ممكن يظهر لك زاوية أو جانب أنت ما كنتش واخد بالك منه لمجرد أن أنت شاغل مخك بالمشكلة ليل ونهار للأسف وقت حلقتنا خلص استمتعت معاكم هستناكم الأسبوع الجاي وحلقة جديدة من حاجة تانية كل خميس الساعة ستة